نقول العارية والعارية سواء بالتخفيف أو بالتسبيح العارية عبارة عن هبة للمنافع أما قلنا قبل كده الهبة للمنافع والهبة للعين ونقول المعاوضة على المنافع والمعاوضة على العين فاكرين؟ طيب أما نقول معاوضة على العين هدفع وياخد هسميه ايه بيع بيع العوض على المنفعة هسميه إدارة نقول إعطاء المنفعة بغير عوض منفعة بغير عوض عبارة عن هبة المنفعة اللي هنسميها العارية العارية يبقى إذا كان إعطاء العين بغير عوض هسميها الهبة أو الصدقة أو الهدية يبقى هنا إما بنعطي الحاجة بعينها وإما أعطي منفعتها وفي الحالتين إما بمال أو بغير مال واضحة يبقى الإعطاء على مال إما أن يكون بيعا أسلم العين وأخذ الثمن بتاعها هذا بيع أو أسلم المنفعة خد انتفع بدي قصاد ما تدفع لي كذا وترجعها لي تاني يبقى دي هسميها إجارة أو إنه خد الحاجة دي لك مش عايزها هسميها هبة يبقى إعطاء عين بغير شيء أو إعطاء منفعة هذه العين بغير شيء اللي هسميها عارية ولا خد اشتغل بالحلة دي أطبخ فيها ورجعها لي تاني من غير أجرة ولا حاجة خد المكنسة دي اكنس بيها ورجعها لي تاني من غير أجرة على ذلك هذه العارية العارية يبقى العارية عبارة عن إيه قل لنا هي إباحة الانتفاع بعين من الأعيان إباحة الانتفاع بعين من الأعيان طبعا بغير مقابل بغير مقابل لأنها لو كانت بمقابل كانت هتبقى إيه إجارة الفرق بين الإجارة وبين العارية مشتقة من إيه العارية يقولوا لنا مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء عار الشيء عار راح وجه راح وجه هذا عار الشيء ولذلك يقال للبطال عيار عيار إنسان باطل صايع فاضي ما روش حاجة بس إلا أذى الناس رايح جاي على الفاضي يسمى هذا عيار العيار إنه بطال رايح جاي من غير حاجة العارية التكييف الفقهي بتاعها يقول لنا العلماء أنها عقد جائز عقد من العقود الجائزة لكل واحد منهما فسخه لأنها إباحة إباحة اللي احنا سلفني الحالة بتاعتك وحرجعها لك تاني أنتفع بها وترجع إلي يبقى دي العارية آه قالوا لنا ان كلمة العارية يجوز تقول العارية والعارية مشددة ومخففة آه تجمع على عواري وعواري أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور بمعنى أعطاه وبعدين استرده بعد ذلك منه تعاوروا الأمر بينهم يعني تداولوه بينهم العارية مستحبة بالإجماع مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى فأعن أخاك على البر أعن أخاك على تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى وهي من البر وقال الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يبقى من ضمن الأشياء التي يؤاخذ عليها الإنسان أنه يمنع الماعون الماعون قال ابن عباس وابن مسعود العواري العواري يعني الماعون العواري فسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدل والدل يعني الأشياء اللي بيعتوروها الناس عواري اللي احنا بلغتنا نقولوا ايه شحتني كذا شحتني حلق أكسل فيها أطبخ فيها ها يبقى دي اسمها عارية عارية أعرتك كذا أعطيتك كذا عارية القدر والميزان والدل ونحو ذلك قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني هل تجب العارية أن أنا أعطي الإنسان الحالة كل ما يطلب مني حالة يجب علي أن أعطيه له الأفضل طبعا أن أنا أفعل هذا الشيء لكن إذا كان الأمر فيه تضييق علي لا ما يجبش يستحب فقط في هذه الحالة ولا يجب لكن إذا كان ممكن يهلك هذا الإنسان إذا لم أعطي هذا الشيء يبقى هنا محتاج لحاجة وإلا يحصل له شيء من الضرر أو الهلاك زي ما نذكر بعد ذلك يبقى في هذه الحالة يجب علي البذل وإلا أكون متسببا في إهلاك هذا الإنسان بمنعي له من هذا الشيء يبقى العارية قول أكثر أهل العلم أنها مستحبة غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الصدقات الواجبة فذكر له الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وده حديث صحيح رواه البخاري ومسلم العارية منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليه بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه الإنسان بيدي للتاني خد اكتب بالقلم ده يبقى هنا عارية اداك قلم تكتب بيه هذه عارية اداك خد الكتاب ده اقرا فيه شوية هذا عارية يبقى أعطاك على وجه أنك تنتفع وترده إليه مرة ثانية هذه العارية وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطية بكسائه لبرده إنسان نايم بردان الثاني قلع الجاكيت بتاعه وحطه عليه فيه يبقى هذا عارية أعطاه إياه ما بيملكوش ولكن أعطاه له عارية قال فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا لهذه العارية يعني تدي الإنسان خد اكتب بالقلم ده فأخذ منك يبقى أنت كونك أعطيت هذا إيجاب منك وكونه قبل منك هذا القبول منه بعد ما اديته أنت بدأ لك أنك عايز القلم بتاعك يجوز أنك تطلبه هات أعطيني القلم مرة ثانية يبقى هنا يجوز أنك بتعطي ويجوز أن أنت بترجع وتأخذ الشيء الذي أعطيته العارية لها ثلاث شروط الشرط الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها يبقى هنا ينتفع بهذه العين وتبقى العين مش هيعقل ان اقول له خد شمعه ولعها النهارده بالليل وتجيبها لي بكره هنا هجيب لك ايه بكره على ما يولعها بالليل خلاص خلصت الشمعه يبقى هذه تصلح تكون ايه هبه هبه لكن ما تنفعش تكون عاريه ان معنى عاريه يعني خدها اتفرج عليها من غير ما تولعها ورجعها لي هنا ما ينفعش يبقى كون العين منتفعا بها مع بقائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها عليه الصلاة والسلام واستعار من صفوان بن أمية أدراعا ده صحيح ولا صحيح وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه الشرط الثاني في العارية كون النفع مباحا يبقى نعريه شيئا أديله حاجة يشتغل بها بس يكون منفعة بتاعتها مباحة ما هياش محرمة لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع الحكيم فلا تصح الإعارة لآلات اللهو كالمزامير والغناء ونحوها تصح إعارة كلب الصيد تصح إعارة كلب الصيد يبقى حيدي يقول الكلب اصطاد بي هذا صحيح طبعا هو ليه بيقول تصح الإعارة لأن هو بيقول لا يجوز بيعه وبيختار على المذهب الحنبلة أنه لا يجوز بيع كلب الصيد يبقى هيقول يجوز الإعارة فيه أما على القول الأرجح فيها أنه الكلب المعلم يجوز بيعه لأنه يباع ما فيه من تعريب يجوز إعارة فحل لضراب ما يجوز إجارته ما يجوز الإجارة أن إنسان يستأجر الفحل بتاع فلان علشان الإبل بتاعته يحتاج لضرابها ما يجوز الإعارة عليه لكن يجوز ال ال العارية فيه لإباحة النفع المنهي عنه العوض عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها ده من الحقوق اللي فيها العزيز رواه مسلم ثالث شرط العارية كون المعير أهلا للتبرع المعير اللي بيديك العارية يكون يملك هذا الشيء أو أنه مأذون له في ذلك لأنها نوع من أنواع التبرع إذ هي إباحة المنفعة ما ينفعش ان انا استعير شيئا من طفل صغير الطفل الصغير ليس أهلا لذلك يبقى هنا الاستعارة يكون من إنسان كبير بالغ يكون راشدا رشيدا يملك أنه يعطيني هذا الشيء له تصرف في هذا الشيء للمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقلة لم تحصل في يد المستعير لأن المنافع المستقبلة مستقبلة مش المستقبلة لم تحصل في يد المستعير يعني اديني الحله اطبخ فيها طيب اديتها له بعد شويه لسه هو ما عملش فيها حاجه قلت له هاتها لان انا هطبخ فيها اليوم يبقى هنا المنفعه لسه ما حصلتش فيها بحيث ان انا هقول له هيقلب الطبيخ بتاعه لا يبقى ارجع فيها يجوز الرجوع ما لم افسد عليه شيئا ما لم اضر هذا الانسان لذلك بيقول لنا هنا ما لم يضر بالمستعير يبقى جاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها والعائد في هبة كالكلب يعود في قو... في في قيئه لكن قبل ما يقبضها هنا جاز له أن يرجع فيها لسبب من الأسباب ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار وده حديث صحيح يعني ما يدوس لك انك تضر الانسان اصبر عليه اديت له حله يطبخ فيها ما تجيش بعد ما حط الطبيخ فيها وحطها على النار تقول له هات انا عايزها دلوقتي هاتها يبقى هيكب الطبيخ على الارض مثلا هيعمل ايه هنا تؤذيه بهذا الشيء لا اصبر عليه بقى طالما اعطيته لغايه ما ينتهي يقول لنا من أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته يبقى إذا عار إنسانا سفينة علشان يحمل فيها مش ممكن هيحمل في السفينة بعد ما بقى في نص البحر يقول له هات السفينة بتاعتي مش عايز نكمل ما يجوز له هذا الشيء أو أرضا لدفن هنا اداه ارض ادفن فيها بعد ما دفن الميت بتاعه يقول له لا انا عايز الارض بتاعتي طالما ان انت اعطيتها هبه لا يجوز لك الرجوع فيها كذلك اذا اعطيتها عاريه ليس لك ان ترجع لغايه ما يطمن ان الميت بلى في هذه الارض او ارضا لزرع لم يجوز له ان يرجع فيها الارض للزرع يبقى لو اقول له انا رجعت فيها يا اما الزرع هو ياخده يا اما انه صاحب الزرع يقطعه الان والزرع يبوظ عليه لا يقول لك سيبها في ايده لغايه ما ينتهي وقت الزرع ولكن في الارض خاصه قال انه خد اجره من هذا الوقت من هذا الوقت سيبه يكمل الانتفاع بهذه الارض لغايه الفتره اللي انت تنتهي فيها الزرع واللي اتفقتوا عليها وخد اجره الوقت الباقي من ساعه ما انت رجعت في كلامك قال ولا اجره له منذ رجع الا في الزرع في الزرع فقط اذا رجع المعير قبل أوان حصاده ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض فإذا كان يحصد قصيلا على يعني هذه الحالة وهو قصيل صغير ممكن هو يحصد فيه يبقى هو ملزم أنه يحصده ويسلم الأرض لصاحبه لا لو اتحصد الآن هيبوظ يبقى التاني يصبر عليه لغاية آخر العام وياخد أجرة الوقت الباقي حتى النهاية والله أعلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين